السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد فنسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح أعمالنا وأن يصلح قلوبنا وأن يصلح نياتنا وأن يتوفنا وهو راض عني عنا بفضله وجوده وكرمه إنه ولي ذلك والقادر عليه في حجة الوداع وقف نبينا صلى الله عليه وسلم يوم عرفة خطيبا في الناس يخطف الجمع الحاشد من أصحابه رضي الله تعالى عنهم فكان مما قال عليه الصلاة والسلام وأرجو أن تتأمل هذا هو اللقاء الأخير الجامع مع الأمة قال لهم ألا إن كل شيء من أمور الجاهلية تحت قدمي هاهنا موضوع ألا إن كل شيء من أمور الجاهلية تحت قدمي هاهنا موضوع ودماء الجاهلية موضوعة وأول دم أضع دم ابن الحارث ابن ربيعة كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هزي وربا الجاهلية موضوع كله وأول ربا أضع ربانا ربا العباس ابن عبد المطلب شوفوا يا إخواننا هو الإسلام والجاهلية ليس هناك شيء ثالث الأمر إما أن يكون إسلاما وإما أن يكون جاهلية إيه معنى كلمة الجاهلية بداية اوعى يبقى في كلمة أنت مش مئز منها ومتضايق منها ومش عايز تسمعها فقط وكده وخلاص لا هذه المصطلحات مصطلحات شرعية هكذا وصف الله تبارك وتعالى فترة من الزمان وحالة من الأحوال هذا الوصف هذا التقييم تقييم شرعي الذي حكم على هذا الوصف أو هذه الحال أو هذه الفترة الزمنية بهذا الوصف من؟ الله عز وجل وطالما حكم الله بذلك فالواجب علي أن أقبل حكم الله تبارك وتعالى إيه بقى هي الجاهلية؟ جاهلية من الجهل والجهالة ايه معنى الجهل الجهل ضد العلم الجهل ضد العلم والجهل نوعان جهل بسيط اللي هو عدم عرف معرفة الشيء عدم العلم عن الشيء معين ذهول لا يعرف والجهل الثاني وهو أخطر الجهل المركب أن يتصور الشيء على خلاف حقيقته يعني واحد تقول له من ربك ما عرفش ده اسمه ايه جاهل بس جاهل ايه بسيط واحد تاني تقول له من ربك يقول لك عيسى يقول لك النار يقول لك بوذا يقول لك لا انا ماليش رب اذا نفرق ما بين حاجتين ما بين واحد ما يعرفش وبين واحد ايه عارف بس عارف غلط قبل البعثه النبويه يقول الله تبارك وتعالى هكذا يحكي نبينا صلى الله عليه وسلم قال وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم قبل البعثة المقت شدة الغضب الله عز وجل نظر للكون للأرض دي قبل النور الإلهي الذي يقذفه في الأرض قبل أن يبعث محمدا ابن عبد الله قبل أن ينزل نور القرآن قبل أن تشرق أنوار النبوة قبل ده الله تعالى نظر إلى أهل الأرض قال في صحيح مسلم فمقتهم المقت شدة الغضب عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب إيه اللي حصل بعد أن رفع عيسى عليه السلام وزعم اليهود أنهم قتلوه اللي هو قصة الصلب اختلف النصارى فيه اختلافا كثيرا فمن قائل هو الله ومن قائل ابن الله ومن قائل الأقانيم الثلاثة وكذبه اليهود دعوا فيه أنه ابن زنا وحدث ما حدث في هذه الأمم أصبح أهل الكتاب اليهود والنصارى في ضلال مبين قوم مغضوب عليهم اللي هم مين؟ اليهود وقوم ضالون اللي هم مين؟ النصارى ادي جزء بتاع روما كله تيجي بقى الناحيه دي قوة الثانية قوة فارس دول كانوا القياصرة ودول الأكاسرة هؤلاء مشتتون بين أن يعبدوا المسيح أو يعبدوا أمة واليهود على ما هم فيه من ضلال وغضب من ربنا سبحانه وتعالى والأكاسرة يعبدون الإيه؟ النار ويقدسون الملوك يعبدون ملوكهم تيجي الناحية دي عند العرب يعبدون الأصنام والأوثان والأحجار كل قبيلة اتخذت لها صنما وطاغوتا تعبده من دون الله تبارك وتعالى هذا في مجال اعتقادات إلا مجموعة لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة بقيت على بقايا من دين عيسى ودين إبراهيم إلا أن حتى هؤلاء شابت عبادتهم البدع والمحدثات لكن ظلوا هذه البقية البقية ظلت على التوحيد لا يتجاوزون أربعة أو خمسة في الكون كله وباقي الكون جاهلية في المعتقد إما إنسان لا يعرف ربه وإما إنسان اتخذ من دون الله شريكا يعبد صنما يعبد حجرا يعبد شمسا أو قمرا يعبد بشرا يعبد بقرا يعبد نارا يعبد حك حاكما يعبد ملكا ايا كان الاله الموجود المتخذ في الاخر جاهليه هذا كان في المعتقد فاذا جئت الى الناحيه الاخرى ناحيه العبادات حدث ولا حرج عن الضلال والتيه حتى هؤلاء الذين زعموا انهم على دين ابراهيم كانوا يطوفون ببيت الله عراه تاتي المراه المراه تاتي المراه في الحج والعمره لتستعير ثوبا تطوف فيه فإن لم تجد طافت عارية بالبيت تخيلوا أحدا بالطوف عريانا ملط حوالين الكعبة يتقربون إلى الله تبارك وتعالى بذلك وجاء الشركاء والأنداد فحرموا على الناس الحلال سواء كان عند اليهود والنصارى أو عند العرب عند اليهود والنصارى بزخ بدأ يظهر الرهبان اللي هم العباد والأحبار اللي هم العلماء ونصبوا أنفسهم آلهة مع الله يحلون ما شاءوا ويحرمون ما شاءوا والناس تعمل إيه؟ آمين يأتيهم الحبر يقول لهم حرام وعندهم في التوراة أنه حلال يعمل إيه؟ سمعا وطاعة يأتيهم العابد نظرا لعبادته يحرم عليهم الحلال أو يحل لهم الحرام سمعا وطاعة طب تيجي بقى عند كسرى وقيصر الأكاسرة في في إيران في بلاد فارس يأتون الملوك الملك كسرى يعبد من دون الله يسجد له من دون الله عز وجل فيحل للناس ما شاءه هو ويحرم على الناس ما شاءه هو هو ده فما أحله كسرى فهو الحلال وما حرمه كسرى فهو الحرام تيجي عند العرب اتخذوا رؤوسا ضلالا أحلوا لهم ما شاءوا بل وأمروهم بقتل أولادهم ربنا قال في القرآن اسمع الآية الخطيرة دي قال وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليه؟ ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم تخيل لما واحد يقول له اقتل ابنك أو اقتل بنتك تدينا تقربا إلى الله عز وجل وأطاعوا هؤلاء الرؤوس وهؤلاء الكبار ليس هذا فحسب بل في أمور كثيرة جدا كما سنعرف لما رأى ربنا تبارك وتعالى ذلك شاء الله عز وجل أن يبعث رسولا وأن ينزل كتابا ليمحو هذه الجاهلية قبل البعثة النبوية كان الكون كله اسمع دي الكون كله في جاهلية ولم يكن ثمة نور لأن ضد الجهل العلم وكل تصور وكل اعتقاد لم ينتج عن الوحي المعصوم فهو جاهلية تاني كل اعتقاد كل تصور كل خلق لم ينتج عن الوحي المعصوم فهو جاهلية الشيء الوحيد المعصوم ما جاء عن الوحي ما جاء عن آراء الناس بقى وعن الأحبار وعن الكهان وعن الملوك وعن الفلاسفة وعن أصحاب الأفكار كل هؤلاء طالما نتجت هذه الأفكار وهذه التصورات عن غير وحي فهو إيه؟ جهل إما جهل بسيط أو جهل إيه؟ مركب لذلك الحق الذي لا باطل فيه والعلم الذي لا خطأ فيه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم تعال شوف كده لما هاجر الصحابة إلى أرض الحبشة فالجماعة الكفار مش ساكتين يعني كمان سابوا لكم مكة وراحوا في الحبشة يعبدوا ربنا سيبوهم لا ازاي فأرسلوا في إثرهم نفر مجموعة كان منهم عمرو بن العاص ولم يكن أسلم بعد فالمهم طلبوا من الملك ان هم يكلموه وخدوا معاهم شويه رشاوى كده شويه هدايا من ارض العرب مما يحبه اهل الحبشه ودفعوا الهدايا للجماعه الاساقفه اللي هم النصارى وطلبوا كده اتفاقيه يعني لما نتكلم مع الملك خلوه ما يسمعش للجماعه دول بس يدهم لنا وخلاص نرجع بيهم من سكات وبالفعل الاساقفه قالوا للملك يعني هؤلاء الناس فروا من من ديارهم فاعطهم لاهلهم ودعهم وشأنهم يعني دخل عمرو بن العاص ومعاه الوفد والصحابة واقفين منهم جعفر بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم جمع الكفار عمرو بن العاص ساعتها والناس اللي معاه قالوا له أيها الملك لقد صبأ صبأ يعني ضل من قومنا هؤلاء تركوا ديننا ولم يدخلوا في دينك شفت ازاي يعني حتى ما دخلوش عندك في النصرانيه سابوا الدين بتاعنا بتاع قريش وبتاع العرب وكمان ما دخلوش في النصرانية بتاعتك ينفع كده يرضيك فدعهم لنا احنا عارفينهم كويس والجماعة دول جماعة مشاغبين سيبهم لنا يعني فطبعا الاتفاق مدبر بالليل الجماعة اللي هم الوزراء والأساقفة اللي هم اللي حوالين الملك اه صح يا سيادة الملك هم أدرى بيهم برضه احنا عايزين مشاكل والعيال دي برضه لا دخلت في دينك ولا حاجة سيبهم ليهم وخلاص لكن كان هذا الملك لا يظلم لا يعرف الظلم قال لا والله حتى أسمع منهم فتوجه بالسؤال إلى المسلمين قال لهم ما أنتم أنتم إيه وما هذا الدين الذي فارقتم دين آبائكم ولم تدخلوا في ديني دين إيه ده بقى تعال شوف بقى جعفر يقول له إيه قال أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية بيقول له إحنا كنا في جاهلية هيصف بقى جعفر الجاهلية دي بيقول إيه واحد نعبد الأصنام ناحية الإله تخيل لما بشر يسجد لحجر أي جاهلية جهلاء أكثر من ذلك لما إنسان يخضع لحجر يسجد لحجر يطلب النفع ودفع الضر من حجر قال ونأكل الميت في جاهلية أكثر من كده نأكل حيوان ميت ونأكل الميت ونأتي الفواحش كما سنعرف الزنا وشرب خمر وكل شيء ونقطع الأرحام حتى في الأخلاق ونسيء الجوار ويأكل القوي منا ضعيف الضعيف فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه طيب فدعانا إلى شوف بقى المقارنة نعبد الأصنام فدعانا إلى إلى الله إلى توحيد الله تبارك وتعالى وأن نعبده وأن نخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الأرحام وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات وأن نعبد الله ولا نشرك به شيئا وعدد عليه خصال الإسلام أهو ده الفرق بقول إحنا كنا كده أدي الجاهلية أهي ولما جالنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لنا الإسلام أهو دي الجاهلية ودي الإسلام إذا الناس في الجاهلية في الحقيقة ما كانوا يعبدون الأوثان إنما كانوا يعبدون البشر لما تيجي تدور من الذي زين للناس عبادة الأوثان من الذي أدخل الأوثان إلى جزيرة العرب حد عارف عمرو بن لحي رجل جاب لهم الأصنام وزينها ليهم فعبدها الناس بشر كذلك من الذي حرف التوراة وحرف الإنجيل وزين للناس عبادة المسيح ابن مريم مين؟ البشر من الذي زين للناس عبادة الحكام كسرى وقيصر من دون الله تبارك وتعالى إنهم البشر لذلك هؤلاء هم أصل الفساد الطواغيت الذين يزينون للناس الباطل ويقبحون للناس الإسلام لذلك شوف بقى المناقشة الجميلة دي لما خرج المجاهدون أجدادنا حتى يفتحوا البلاد ويحرروا العباد كان آنذاك في الأرض قوتان في منتهى الظلم والغشومية قوة الروم وقوة فارس تعال نشوف بقى في موقعة القادسية وقبل أن تبدأ هذه الموقعة رستم جايب جيش جرار ومرعوب من جيش المسلمين والصحابة في حديث طويل اتناقشوا فبعتوا له ايه ربعية بن عامر أول يوم فرستم قال نعمل ايه فنهملهم يعني نخليه يخش علينا كده ولا نعبره ولا نحاول ان احنا يعني نبلف عقله ده بالبسط والذهب واللقالق دول جماعه عرب مالهمش في المدنيه فجايز ينبهر قالوا لا دي الثانيه فعلا فحطوا له سرير ذهب سرير ذهب خالص مرصع بالياقوت وحواليه بقى التحف والنجف والكلام الجميل ده وبساط جميل خطير المغيره بن شعبه جاي لافف السيف بتاعه في خرقه السيف بتاعه جايبه في خرقه فالمهم دخل على رستم رستم قاعد بقى على سرير الذهب وحواليه الجماعه الملوك دول والوزراء وقاده الحرب والجيش فدخل رستم بالفرس بتاعه لحد الخيمه حتى وطئ بخيله البساط المفروش نزل عليه ومعاه السيف قعد يخربق فين في البساط ويدوس عليه وكانه ايه ولا مهتم بايه البساط بتاعك ده رستم شاف المنظر لم يتاثر هذا الرجل فجلس ربعي بن عامر فقال له رستم ما جاء بكم جايين تعملوا ايه العرب رايحين يحاربوا فارس في بلادهم انت متخيل اصلا ده شيء فوق فوق التاريخ اصلا عند العرب قال ما جاء بكم قال له ان الله ابتعثنا لنخرج من شاء من ايه بقى هو قبل القضيه في الاخر من عباده العباد الى عباده رب العباد في الحقيقه انما عبد العباد ايه العباد انما عبد الناس ناسا هذا في الحقيقه هؤلاء الذين زينوا للناس الكفر والشرك والالحاد والوثنيه كانوا ناس اوحى الشياطين شياطين الجن اليهم كما قال تبارك وتعالى قال ايه يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا قال له إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء هو من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة ده اللي جابنا جيل عشان كده هذا هو الذي أخرجنا من ديارنا طيب الجاهلية بقى أخواننا اللي احنا قلنا عليها الجاهلية نوعان أو اثنتان أو مرحلتان الجاهلية مرحلتان منها ما كان بين عيسى عليه السلام وبين نبينا صلى الله عليه وسلم تلك هي الجاهلية الأولى ربنا في القرآن إيه؟ قال وقرن في بيوتكن نعم طب يا اخوانا اللي عنده موتوسيكل بعد اذنكم بس يشيله من المكان لا حاضر اللي عنده اخوانا موتوسيكل بس يشيله من المكان الله يكرمكم الله عز وجل يقول ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى تسمع كلمة الأولى دي إذا في جاهلية أولى وفي جاهلية إيه ثانية عشان كده قال مجاهد هي الجاهلية التي كانت بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم الفترة دي اللي هي ما كانتش فيها رسل ها وحرفت الكتب السماوية وحدث ما حدث من ابتعاد الناس عن المنهج الرباني تلك الجاهلية الأولى قال ابن عباس في هذه الآية كنا نقول تكون جاهلية أخرى يعني الصحابة كانوا بيقولوا إيه طالما في جاهلية أولى إذا هيأتي زمان وتأتي جاهلية أخرى إيه بقى الجاهلية الأخرى خدها قاعدة كده الجاهلية الثانية الجاهلية الثانية ليست جاهلية عامة الجاهلية العامة دي اللي كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما ينفعش أقول دلوقتي ما ينفعش أقول نحن نعيش في الجاهلية غلط لا يجوز أن أقول هذا الكلام إنما ممكن أقول إيه هناك أمم لا تزال تعيش في جاهلية هناك أفراد لا يزالون يعيشون في جاهلية إيه قصدي بالجاهلية؟ الجاهلية هي كل اعتقاد أو سلوك أو خلق أو حكم أو عمل نتج عن غير مشكاة النبوة أقول تاني إيه هي الجاهلية؟ كل اعتقاد كل عمل كل سلوك كل خلق كل تصور كل منهج كل حكم صدر عن البشر ولم يصدر عن مشكاة النبوة هذا هو الجاهلية فيسمى هذا اعتقاد جاهلي وهذا حكم جاهلي وهذا منهج جاهلي وهذا خلق جاهلي عشان كده خد القاعدة اللي معاك قد يسلم الإنسان منا ويؤمن ويدخل في الإسلام وتبقى فيه بعض رواسب الجاهلية تاني قد يسلم المرء يدخل في الإسلام ويترك حياة الجاهلية التي كان يعيش فيها ويدخل دين الله تبارك وتعالى ويؤمن ويبقى فيه بعض صفات الجاهلية وأهل الجاهلية إيه الدليل؟ سيدنا أبو ذر الغفاري اسمع في الحديث دوت النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه ثناء جميلا جدا جدا جدا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه من السابقين في الإسلام يعني هذا من الذين سبقوا في العهد المكي النبي صلى الله عليه وسلم وصفه يوما فقال صلى الله عليه وسلم قال ما أظلت السماء وما أقلت الغبراء رجلا أصدق لهجة من أبي ذر يا سلام بيقول ما أظلت السماء ليه السماء وما أقلت حملت يعني الغبراء رجلا أصدق لهجة من أبي ذر أبو ذر الغفاري بقى ده اللي استناء فيه جميل قوي ده اهو في يوم من الأيام حصل مشكلة بينه وبين واحد من الصحابة فقال له يا ابن السوداء ده واحد من السابقين من أصدق الناس لهجة رضي الله عنه وارضاه فقال له واحد وهو غضبان يعني قال له يا ابن السوداء وبعد ما قال له الخبر وصل للنبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم جابه قال له أعيرته بأمه أنت بتعيره عشان أمه سودة أعيرته بأمه يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية فيك لم يقل له إنك رجل جاهلي لأن من وحد الله تبارك وتعالى وآمن انتقل منين؟ من كونه جاهليا لكن ممكن الإنسان يبقى مسلم مؤمن بل من أفاضل الناس وتبقى فيه رواسب الجاهلية تعال نشوف بقى إيه الرواسب الجاهلية دي اللي ممكن تكون لسه في مجتمعاتنا لأن احنا الآن الأمة الإسلامية تعيش بين أمم لا يزال الكفر موجودا لا يزال الشرك موجودا لا لا يزال الإلحاد موجودا في أمم كثيرة جدا أول وصف من أوصاف الجاهلية ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم حكم الجاهلية إيه معنى حكم الجاهلية؟ إحنا عندنا اعتقاد كمسلمين أن الذي يحكم هو رب العالمين وأن الحكم هو رب العالمين إن الحكم إلا لله الذي يحكم على هذا الشيء أنه حسن أو قبيح ليس العقل إنما هو الشرع الذي يحكم على هذا الشيء أنه محرم أو حلال الشرع الذي يحكم على فاعل هذا الشيء بكذا أو بكذا الشرع طيب الناس بقى اتخذت سبل عدة للحكم فمنهم من يحكم العقل فقط ومنهم من يحكم أقوال الفلاسفة والمفكرين أو الحكام أو الساسة أو النخبة دول كلهم اسمهم إيه؟ اسمهم ذو حكم يعني بيقوموا بقضية الحكم دي بيحكموا على الشيء ده جائز أو مش جائز حلال ولا حرام فاعله يفعل به أو ما يفعلش فيه كل أمة يعني بتضع لها نظام معين قديما كان رؤساء العشائر رؤساء القبائل الأحبار الرهبان الملوك مجالس الفلاسفة زي أرسطو وأفلاطون والناس ديت والآن المجالس النيابية والمجالس التشريعية وكبار القوم ولا يزال في بعض القبائل ما اتفقت عليه القبائل وعادات القبائل وسلوم القبائل هذه الأشياء كلها كل هذا الذي سمعته كل هذا الذي سمعته الله تعالى وصفه بوصف واحد فقال تبارك وتعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون إذن عندنا حاجتين حكم ربنا الله تعالى حكم في القضية دي كل حكم يخالف هذا الحكم هو في الأصل حكم جاهلي نشأ عن جهل يا عم الشيخ ازاي ده اللي قاعد ده استاذ دكتور في الفلسفه وده استاذ دكتور في مش عارف في المنطق وده مش عارف المفكر الرهيب ان شاء الله يكونوا اعقل الناس كل ما خالف حكم العليم الحكيم فهو حكم ناشئ عن علم ولا عن جهل انا هل في مقارنه يا اخوانا في مقارنه لما ربنا عز وجل يقول الخمر ما تتشربش ويطلع ناس يقولوا لا احنا هنمنعها بس في المواصلات انت ما تشربش خمره وانت بتسوق اشرب في بيتك زي ما انت عاوز لكن وانت بتسوق ما ينفعش لانك انت ممكن تضر الناس ويسنوا قانون بده ده اسمه ايه اسمه حكم الجاهليه ولا حكم ربنا حكم الجاهليه اذا افحكم الجاهليه يبغون عندنا قصه عجيبه جدا وقعت ايام النبي صلى الله عليه وسلم المغيره بن شعبه بيحكي ان كان في واحد متجوز اثنين المهم واحده من الاثنين غارت من الزوجة الثانية وكانت الزوجة الثانية دي حامل المهم اتخانقوا فيهم مع بعض كده تقريبا يعني فغريبة طبعا الرواية بس الرواية صحيحة يعني قامت المرأة الأولى دي وشالت فسطاط الخيمة أنا ما أعرفش شالته إزاي طبعا يعني إن شاء الله يعني شالت الفسطاط بتاع الخيمة وضربت الولية الثانية اللي هي مين ضرتها يعني فضربتها فالست وقعت كانت حامل فأجهضت وكان الجنين تخلق نفخ فيه الروح حصل إجهاض انضربت الولية نزل الجنين ميت أجهضت فالنبي عليه السلام بيحكم بقى في القضية فالنبي عليه السلام إيه قضى بما يسمى بغرة الغرة اللي هو عشر الدية على هذه المرأة التي ضربت وعلى العاقلة بتاعتها العصبة بتاعتها فالمهم طبعا فلوس عشر جمال هيندفعوا في حتة واحد إيه سقط ده حكم مين حكم مين حكم الشرع واحد بقى من العيله بتاعت الوليه اللي هي ضربت دي جه مش عاجبه الحكم بس بيفلسف في الكلام حلو قوي يعني بيعرف ينسج الكلام نسجا شوف بقى قال ايه قال تغرمني من لا اكل ولا شرب ولا صاح فاستهل ان مثل هذا يطل يا سلام بيقول له ايه اتغرمني من لا أكل ولا شرب ولا صاح ولا استهل إن مثل هذا يطل يعني هدر يعني بيجيب كلمة مسجوعة حلوة عشان يعترض بها على إيه؟ على حكم النبي صلى الله عليه وسلم شوف بقى رد النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ قال له سجع كسجع الجاهلية إنك من إخوان الكهان سجع كسجع الجاهلية جاي تعمل لي كلام مسجوع كما كان يفعله أهل الجاهلية ليزيفوا به الحقائق إخوانا ما من أمة تحكم إلا بما تراه حسنا ولا سيئا يعني أمريكا لا قانون ملاش قانون أوروبا كلها لا قانون ملاش قانون أي دولة في الدنيا بتحط قانون هي تراه حسن وعدل من وجهة نظرها ولا لا تراه كذلك هذه الرؤية رؤية مبنية عن علم ولا عن جهل مبنية عن إيه احنا قلنا العلم الحقيقي الذي لا باطل فيه هو العلم الخارج من مشكات الايه النبوه وكل ما سوى ذلك طالما خرج عن المشكاه النبويه المعصومه ها الوحي يعني فهو اصله ايه جهل قد يكون جهلا بسيطا او جهلا ايه او جهلا مركبا عشان كده ربنا عز وجل قال ايه الم ترى الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى إلى الطاغوت كما كان يفعل هؤلاء يذهبون إلى الكهان وإلى الكبار وإلى الرؤوس كل هذا تحاكم إلى حكم الجاهلية طيب إيه تاني؟ كان في الجاهلية فساد في الأخلاق حتى أنه كان يعرف فيهم ما يسمى برايات الزنا البغايا لما يطلع النهاردة دولة وتطلع تصاريح دعارة ونحط لها قانون المرأة اللي عايزة تشتغل في الدعارة هنعمل لها حاجتين كشف صحة وتسجل عشان الضرايب ايه رأيكم ينفع ده نسميه ايه جاهلية ولا اسلام في مصر دي مصر كان فيها زمان ده كان موجود كان موجود ده موجود في مصر وكانت المرأة اللي عايزة تشتغل في الدعارة تسجل اسمها وطلبوا ان يكون لهم نقابة كمان ساعتها ويبقى لهم حقوق الآن في تركيا لا يزال هذا موجودا اللي عايز يشتغل في الدعارة تروح تسجل في الصحة وتكشف عشان برضه صحة الجماعة مين اه ما بقاش في مشكلة هذا كان موجودا أيام الجاهلية عشان كده واحد من الصحابة أسلم وكانت شغلانته جميلة قوي بعد ما أسلم كان في مجموعة من الصحابة اتقبض عليهم في مكة واتسجنوا في سجون مكة الصحابي ده اسمه مرثد ابن عبد الله الغنوي ما شاء الله كان جته كده وقوي حاجه محترمه يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له انا عايز منك مهمه تنزل مكه زي الكوماندوز كده تخطف للجماعه المسلمين اللي هم مسجونين دول فبقى ينزل متلسم بالليل السجن ده بتاع طبعا السجن بتاع بقى زمان بتاع مكه برضه يعني على قدهم يعني فينزل مرصد وبالليل كده يتصور السجن يطلع فوقه يعني وينط ويشيل الصحابي المسجون ده على كتفه وينط بيه وايه ويرجع يصحوا الصبحيه فين الراجل مش موجود عمل القصه دي كذا مره في يوم من الايام راح فدخل بالليل كده كان لسه الجو بيليل يعني فلسه قدامه شويه على ما ايه على ما يبدا في المهمه بتاعته فماشي في شارع من شوارع مكه قابل مين قابل واحده مبتوع زمان كان معاه رقمها زمان واخد بالك اسمها عناق وكان بيحبها بقى قبل الاسلام بقى وكان ها مقضيها في رايات الزنا معروف البيت معمول كده وعليه رايه مفيش اي عيب رايه موجوده دي بتاعت الزنا المهم هو ماشي في الشارع قابل عناق دي فطبعا شافها فتذكر الايه الايام الخوالي القديمه دي فاقتربت منه عناق فقالت الا تبيت عندنا الليله ايه رايك تبيت عندنا الليله فقال ان الله تعالى قد اذهب الجاهليه واتى بالاسلام بس الكلمه دي ثبت عنده اثر المهم خلص المهمه ورجع للنبي عليه السلام في المدينه قال له يا رسول الله أأنكح عناقا أتجوزها إيه رأيك؟ أتجوز مين؟ البغية دي ما هو فكرته بالأيام الخوالي فأنزل الله تبارك وتعالى قوله إيه؟ ها؟ الزانية الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة فحرم الله ذلك على الإيه؟ على أهل الإيمان لذلك تقول أمنا عائشة عن النكاح ازاي كانوا بيتجوزوا زمان ويخلفوا يقول امنا عائشه كان النكاح في الجاهليه على اربعه انحاء الاسلام لما بيجي اخواننا مش بيصلح بس حته معينه لا الاسلام حياه والجاهليه حياه الاسلام حياه والجاهليه حياه اما ان يعيش الانسان في الاسلام الخالص او في الجاهليه الخالصه او يكون فيه اسلام وجاهليه تقول امنا عائشه كان النكاح في الجاهليه على اربعه انحاء أول حاجة كنكاح الناس اليوم اللي هو إيه؟ يخطب الرجل بنت الرجل ويتزوجها وإشهار الكلام ده ويعطيها الصداق وينكحها وكذلك طيب النكاح الثاني اسمه نكاح الاستباع ده كان موجود في الجاهلية إيه بقى دوت يقول تقول كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طماثها يعني واحد متجوز واحد وتطهر من الحيض يقول لها اذهبي إلى فلان فاستمضيعي منه بحثا عن نجابة الولد هو مثلا أسمر وعايز عيل أبيض طبعا هيتجوز هي... هيجمع مراته هينزل ايه يعني فهو عايز عيل حلو يعني وفلان ده وسيم روح عند فلان ده بقيتي معاه ليلاتي لسه مخلصه الطهر دلوقتي اهو خلاص بقت تروح عند فلان تبات معاه الليله تعمل ايه تحمل وتخلف ويبقى ابن مين ابن الاسود ولا ابن الابيض ابن الاسود لا الابيض مين بقى ما هو بيعمل الكلام ده كله عشان يبقى ايه يبقى ابن الاسود فيلحقه به مع انه ابن ايه ابن زينب ده كان اسمه نكاح الاستبضاع هذا كان موجودا في الجاهليه اوعى تفكر ان الجاهليه بس كانت سوقه في العقائد لا هو سيدنا شعيب لما اتكلم مع قومه اتكلم بس على التوحيد لا كان عندهم برضه مشكله فين في الاقتصاد ولا تنقصوا المكيال والميزان مش كده ولا ايه طيب ادي اول حاجه تقول إنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد الثالث قالت ونكاح آخر حيث يجتمع الرهط دون العشرة أعوذ بالله نكاح جماعي يعني يجي مثلا إيه سبعة ستة خمسة تسعة دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها فإذا حملت ووضعت خلفت بقى خلاص ومر عليها بعض الليالي ها أرسلت إليهم جميعا فلم يستطع منهم أحد أن يمتنع كله يحضر اللي كانوا موجودين في الليلة دي يجوا تقول فاجتمعوا عندها فتقول لمن تشاء هي هذا ابنك يا فلان فلا يقدر على رد تقول له بص بص على بقى كده ده ده ابنك طب عرفت ازاي يعني هو كده وما يقدرش يقول لا ياخده طيب والنكاح الرابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها وهن البغايا فإذا وضعت جيء بالقائف القائف ده كان زمان مهنة كده بيبص للعيل المولود والر- والرجالة الموجودين بإعراف الأب من خلال علامات في الرجل عشان كده مثلا سيدنا أسامة بن زيد كان بعض الناس بيشكك في نسبه يقول لا أسامة ده مش ابن زيد ابن حارثة يعني يتكلمون في عرضه في يوم من الأيام جه واحد من الجماعة اللي هم مهنتهم الخيافة دي قائف وكان زيد نايم وأسامة إيه؟ نايم وشهم مستخبي بس الرجول إيه؟ طالعة بره اللحاف كده الراجل ده مر بص على الرجول كده قال إن هذه الأرجل بعضها من بعض بعضها من بعض نعم سام سر لذلك يعني ليه ليه سر لأن هذه أمارة تؤكد أن أسامة إيه ها؟ ابن زيد كان هذا الذي في الجاهلية تقول أمنا عائشة فلما بعث محمد عليه الصلاة والسلام نور بقى النبوة بقى شوف الناس لما بعث محمد بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم ده كله باطل عشان كده بنقول لإخواتنا اللي بيتجوزوا عرفي بدون أب وبدون ولي ده اسمه إيه؟ إسلام ولا جاهلية؟ جاهلية النكاح الوحيد الجائز نكاح الأولياء تذهب المرأة يذهب الرجل إلى ولي المرأة فيخطبها وينكحها ويصدقها ويكون ذلك في العلن ليس في السر أما الذي يحدث في الجامعات وفي الجامعات الخاصة هذا اسمه نكاح الجاهلية كذلك كان في الجاهلية فساد في التجارات والأموال يبيعون كيفما شاءوا ويتعاملون كيفما شاءوا بحسب ما رأوه هم خيرا له ودائما وابدا لما يغيب نور الشريعه بيبقى المسيطر الظلمه اصحاب رؤوس الاموال والمسحوق دائما الفقير دائما وابدا كده لما تلاقي الشريعه غابت يبقى اللي بيحط تشريعات الاقتصاد مين اصحاب رؤوس الاموال فيوضع القانون في صف من الجماعه الكبار والصغار يروحوا فين يسحقوا سحقا لذلك انتشر في الجاهلية جدا الربا عشان كده عاصم قال في الحجة ايه قال وربا الجاهلية موضوع كله وأول ربا أضع ربانا كان عمه العباس في الجاهلية بيرابي يجي الواحد منه يقول له عايز ألف سلف يقول له لحد إمتى لكذا بألف ومتين هذا كان موجود في الجاهلية حرمه الله تبارك وتعالى في القرآن قال وأحل الله البيع وحرم حرم الربا وجعله ربا الجاهلية موضوع تحت الأقدام النهاردة تخيل اقتصاد المسلمين في كل الدول بلا استثناء قائم على الربا حتى السعودية اللي بيتبجحوا فيها بتطبيق الشريعة انزل السعودية البنك مش عارف الفرنسي والبنك الأمريكي والبنك البريطاني والبنك الإسلامي عشان بقى الجماعة بتوع ربنا إيه بتاع ربنا خش يا اخويا خش واللي عايز حاجه تانية يخش الناحيه دي واحنا برضو في الاخر ايه الدوله تحكم بالشريعه عادي جدا يعني خد بالك لذلك حرم الله تبارك وتعالى ربا الجاهليه كان عندهم يقول عبد الله بن عمر نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبله وكان بيعا يتبايعه اهل الجاهليه يعني مش بس الربا بس لا ده الشرع نظر في البيوع ده بيع فيه مشكله حرمه اوعى تفكر الاسلام بعيد الاسلام مش مش وسط جدران اربعه اسلام وسط الناس الجاهليه مش بس في المعتقدات لا في المعتقدات وفي الاجتماع الحياه الاجتماعيه وفي الاموال والاقتصاد اما يكون اسلام او يكون جاهليه منها تبرج الجاهليه الله عز وجل لما تكلم وقال في سوره الاحزاب قال وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى إيه التبرج معناه ايه تبرج ان تظهر المراه زينتها ومفاتنها للرجال هو بقى مرات ابو لهب كانت بتتبرج ازاي ها مرات عقبه بن ابي معيط كانت بتتبرج ازاي تعال نشوف كده جماعه دول ها كي- كيف كانوا يتبرجن جاءت اميمه بنت رقيقه واحده من الصحابيات تبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الاسلام فقالت ابايعك على الاسلام قال بايعيني على شوف بقى ازاي كان بيتكلم مع النساء ويبايعهم في اول الاسلام صلى الله عليه وسلم قال بايعيني على واحد الا تشركي بالله شيئا ولا تسرقي ولا تزني ولا تقتلي ولدا ولا تاتي بوه- ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك ولا تنوحي الاخيره بقى ايه ولا تتبرجي تبرج الجاهليه الاولى يعني كان ده احد احد اعمده البيع اللي عاوزه تسلم واحده من ضمن الشروط شرط لا تظهري مفاتنك كانوا بيعملوا ايه يعني تعال نشوف يقول مجاهد ابن جبر هذا تلميذ ابن عباس في تفسير تبرج الجاهليه عشان نقارن النهارده بين بعض المسلمات للاسف الشديد هي مسلمه لكن لسه فيها رواسب من رواسب اخلاق الجاهليه مسلمه وممكن تكون مؤمنه فعلا وبتخاف ربنا لكن لسه عندها شويه تبرج من تبرج الجاهليه اللي هو زي ايه يعني يقول مجاهد كانت المراه تتمشى بين الرجال فذلك تبرج الجاهليه خبر ابيض تتمشى بين الرجال اهو ده احد تبرج الجاهليه تطلع كده ايه تمشي وسط الرجاله والرجاله يشوفوها قال قتاده في هذه الايه ايضا كانت المراه منهن لها مشيه وتكسر وتغنج يعني ايه انا كانت تمشي بس المشيه ايه فيها تكسر فيها تميل فيها تغنج اللي هو الدلع اذا انا عايز اقول بقى في مشيه اسمها مشيه اهل الجاهليه وفي مشيه اسمها مشيه مين اهل الاسلام لما اختنا الكريمه تمشي المراه لما تمشي متكسره مميله مائله بتتدلع في الشارع صوتها بيتدلع في الشارع صوتها عالي ده كله اسمه ايه افعال اهل الاسلام ولا من رواسب الجاهليه هو ده طيب يقول ابن ابي نجيح في هذه الآية التبرج هو إظهار الزينة وإبراز المرأة محاسنها للرجال تاني إيه معنى بقى المرأة بتتبرج في الجاهلية كانت تظهر زينتها ومحاسنها للرجال بص يا أخوانا من الآخر قال تبارك وتعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة أنا بقول الآية دي لأخ- لأخواتنا أنت عارفة إمتى بتظهري محاسنك للرجال الأخت اللي بتحط على الفيسبوك صورتها انت عارفه الصوره دي قصدك بيها ايه النقاب ممكن يبقى فيه نقاب اسلامي كما امر الله وممكن يبقى فيه نقاب القصد منه اظهار المحاسن بل قد يكون اكثر فتنه من المراه السافره صح ولا ما هوش صح العله فين انت عارفه لذلك قال مقاتل في هذه الايه قال كانت المراه تلقي اسمعي تلقي الخمار اللي هو غطاء الراس على راسها ولا تشده ما تربطوش يعني فيحصل ايه تظهر القلائد والقرط اللي هو الحلق والعنق ويبدو ذلك اهو ده كان تبرج مرات ابو لهب كانت تطلع عامله ايه حاطه شرب على شعرها كده والحلق باين ورقبتها باينه يعني ما كانش في ستريتش ده ابو لهب لو شافها كان قطعها كانش في بادي بادي مين انسى الكلام ده خالص كانوا يأنفوا من ذلك لكن ده آخرها آخرها كان هذا الذي فيه فالنهاردة لما تلاقي واحد بقى بيدعو المجتمع إلى التبرج وإلى أن تظهر المرأة زينتها فإنه لا يدعوهم إلى الإسلام إنما يدعوهم إلى الإيه؟ إلى الجاهلية كان من الجاهلية أيضا الفخر بالأحساب واحتقار الناس الإسلام لما جاء نظر كده ثقافه المجتمع الناس بيتفاخروا بايه ايه مقياس الشرف جاء الاسلام ليصحي المفاهيم التصورات لا يجوز ان نقيس الناس على اموالهم ولا على نسبهم وحسبهم هذا الذي يفخر بماله جاهلي فيه جاهليه هذا الذي يفخر بحسبه ونسبه فيه جاهليه هذا الذي يحتقر الناس لفقرهم او للونهم شوف النهارده في اوروبا مثلا حوالي شهر كده وشهرين كانت في ثوره في امريكا سموها ثوره الزنوج ليه حقوقهم رايحه ولما تشوف الابيض وهو بيع- وهو بيعامل الاسمر كيف يعامله جاء الاسلام فكان هؤلاء جنس وهؤلاء جنس اللي هو مبدا المش- الموجود عندنا في مصر النهارده وموجود في السعوديه وموجود في الكويت وموجود في كل الدول الا من رحم الله مبدا الساده والعبيد هي معايير ممكن يبقى معيار السيد الفلوس معيار السيد الجاه والسلطان معيار السيد اللون معيار السيد النسب من عيلة حسيبة نسيبة اللي ما يجيش للمعيار ده له يبقى من طبقة تانية أو من طبقة تالتة ويتم احتقاره للونه أو لفقره أو لوضاعة نسبه كل هذا تصور جاهلي التصور الإسلامي الوحيد إن أكرمكم عند الله أتقاكم عشان كده جاء الإسلام فجعل بلالا الحبشي وصهيبا الرومي كأبي بكر القرشي لا فرق لا فرق بين عربي لا, فر لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا إيه إلا بالتقوى إلا بالتقوى عشان كده دي من زمان نعرة موجودة سيدنا نوح لما جاء قال لهم فاتقوا الله وأطيعون قالوا له إيه أنؤمن لك وإيه واتبعك الأرذلون أنؤمن لك واتبعك الأرذلون سبحان الله هذا هو المقياس لذلك النبي عليه السلام خطب في الناس يوم فتح مكة لما فتح مكة أول ما فتح مكة وتسلم ال- الكعبة بص في الصحابة كده من يؤذن من يؤذن قال له قم يا بلال فأذن بلال يطلع فوق الكعبة ويؤذن اه طبعا ان اكرمكم عند الله ايه اتقاكم فبدا بقى يوضح المفاهيم اشمعنى بلال يطلع فوق الكعبه يعني قال ايها الناس ان الله قد اذهب عنكم عبيه الجاهليه وفخرها بابائها الناس رجلان بر تقي كريم على الله وفاجر شقي هين على الله انت واحد من اتنين لا بفلوسك ولا بلونك ولا بحسبك سيادة المستشار الباشا كل ده عندنا ملوش قيمة انت يا اما رجل تقي خلاص كريم على الله لك كرم لك منزلة او فاجر شقي هين على الله ان شاء الله يكون مين ثم قال والناس بنو آدم وآدم من تراب عشان كده سيدنا أبو ذر كما قلت لكم في أول الدرس لما رأى رجلا سبه او تعارك معاه فقال له يا ابن السوداء النبي قال له ايه عليه الصلاه والسلام اعيرته بايه بامه حط بقى كلمه امه دي تحتها كده قوس تاني اعيرته بفقره اعيرته بحسبه ونسبه انك امرؤ فيك ايه فيك جاهلي فالذي يعير الناس لفقرهم او للونهم او للمستوى الاجتماعي هذا ايه هذا انسان جاهلي فيه جاهليه أيضا من الجاهلية العصبية الجاهلية الإسلام جاء كان الناس ي- يوالي بعضهم بعضا ينصر بعضهم بعضا لأجل القبيلة لأجل الفخذ العام لأجل اللون لأجل العرق كما هو الحاصل الآن جاء الإسلام فأبطل ذلك أبطل إيه؟ الإسلام لم يبطل الأنساب الإسلام لم ينهك عن أن تحب قومك واحد مثلا من عيلة فلان لا إشكال أن تحب عائلتك أنت من مصر لا إشكال أن تقول أنا فلان المصري أنا فلان السعودي ولأن السعوديين بيزعلوا من كلمة السعودي دي ها؟ أنا فلان كذا لا إشكال أبدا أن تنتسب إلى دولة أن تنتسب إلى كيان معين المسميات مش هي الإشكال جاء الإسلام فأقر هذه المسميات فهذا هاشمي وهذا قرشي وهذا آه، تيمي وهذا أوسي وهذا خزرجي ثم بعد ذلك هذا مهاجري وهذا أنصاري لا إشكال إذا مش مشكلة إن يكون واحد مثلا يقول لك أنا من الإخوان المسلمين مش مشكلة أنا تبع الدعوة السلفية أنا تبع أنصار السنة ماشي مع أن هذا لا يلزمك قولا واحدا يعني ليس فرضا عليك أن تكون في جماعة أبدا واللي يقول لك غير كده بيضحك عليك لكن برضه مش عندنا مشكلة إنك تكون عند كيان معين أنا والله مع الكيان الفلاني طالما الكيانات دي هي من أهل السنة والجماعة ما المشكلة فين يا عم الشيخ المشكلة عندما يصبح الولاء والبراء على أصل هذه الراية لما نشيل الراية الكبرى العظيمة اللي هي اسمها الإسلام أنا وأنت لنا راية كبرى اسمها راية لا إله إلا الله الإسلام لما أنا لا أواليك لأجل الراية دي إنما أنا بقربك مني وأعطيك عشان أنت من الإخوان أو أنت من الدعوة السلفية أو أنت من أنصار السنة أو أنت من أي كيان كان ولا أعطيك لأنك من كيان مغاير أتحمق قوي لو شيخي حد كلمه ولو شيخ جماعة تانية اتعمل فيه البدع لا أرى لا أسمع لا أتكلم ده اسمه ايه بقى؟ اسمها العصبية الجاهلية عشان كده في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة مع الصحابة فالمهم حصل كده زي شد ما بين واحد من المهاجرين وواحد من الأنصار في اللفظ كسع مهاجري أنصاري ضرب كوعه يعني فقال الأنصاري لما انضرب قال إيه؟ قال يا للأنصار ينادي على مين؟ يستنصر بمين؟ بالأنصار اللي هو منهم فالمهاجري هتقول له أجيب الأنصار يعني؟ لا وأنا عندي المه... يا للمهاجرين فقام هؤلاء وقام هؤلاء فجاء صلى الله عليه وسلم إليه وقال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم إيه دعوى الجاهلية عندما نغيب الولاء والبراء على أساس الدين ويبقى على أساس الرايات دعوة جاهلية دعوها فإنها منتنة دعوها فإنها منتنة لذلك النبي عليه سئل صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أمن العصبية أن يحب الرجل قومه واحد مثلا نشأ في جماعة معينة اللي علمه واللي رباه واللي جماعة سين لا شك إنه بيحبهم زيادة شوية واحد بيحب الشيخ فلان كان له فضل عليه بعد الله عز وجل في التعليم حضر له دروسه واستفاد منه والكلام ده الحب ده فيه مشكلة؟ قالوا لا طب امال ايه؟ قال ولكن من العصبية أن يعين الرجل قومه على الظلم هي دي العصبية بقى إنك تقف معاه بحقه إيه؟ ها؟ وباطل هذا الذي حرمه الإسلام أيضا الجاهلية كان فيها فساد في التصورات يعني مثلا النهاردة بعض الشباب بيحب القراءة شوية والثقافة يبدأ يطالع كلام الفلاسفة وكلام علماء الغرب عن الكون وعن ال- الحياة وعن أصل الإنسان تصورات هذه التصورات إن نتجت من نتاج بشري عقلي وكانت مصادمة للنتاج الرباني للكلام الرباني للوحي المنزل فهذا اسمه جاهلية عشان كده شوف القصة العجيبة دي يقول ابن عباس بيحكي ان واحد من الصحابه قال له ان هم في يوم في ليله من الليالي كده قاعدين مع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه وبينما هم كذلك يقول اذ رمي بنجم فاستنار نجم كده في السماء شهب يعني طارت كده فالنبي عليه الصلاة بقى بيكلم الصحابه يقول لهم ماذا كنتم تقولون في الجاهليه اذا رمي بمثل هذا انتوا ايه تصوركم عن القصه دي في الجاهليه طب ايه داخل الاسلام في دي؟ لا داخل الاسلام الاسلام بيهيكلك. الاسلام بيفرمتك كما يقولون يعني، بيظبط اعتقادك وخلقك وتجارتك ونكاحك وطلاقك وحياتك وتصوراتك عن الكون حتى. ايه رايكم في القصه دي؟ فقالوا الله ورسوله اعلم كنا نقول لما نشوف دي كنا بنقول ايه؟ ولد الليله رجل عظيم ومات رجل عظيم احنا صغيرين كده كان لما عيل صغير مثلا ماشي في الشارع فتيجي حمامه تعمل ايه؟ حاجه عليه لك هتنكسي تصور ده جبته منين؟ كان لما السنه تقع يقول له اعمل فيها ايه الشمس وهي مش عارف يا ايه و... كلام الفاضي ده ها لما كان واحد يمرض جماعه ابهات زمان دول وجداد زمان تجيب لك حته ورقه كده ومعاها حته مش عارف ايه تقعد ايه تخربق فيها كده يعني عليا كده بت ايه هذه تصورات يا اخواننا تصورات خلي بالك الحاجات دي انت بتسخر منها النهارده في تصورات تانية يقول لك اصل الانسان ايه اه ما ده تصور الكون ده عباره عن ايه تصور وهكذا دي تصورات فقالوا كنا نقول ولد الليله رجل عظيم او مات رجل عظيم فقال صلى الله عليه وسلم فانها لا يرمى بها لموت احد ولا لحياته تصور ده تصور باطل يقول ولكن ربنا تبارك اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا فيقول الذين يلون حملة العرش ماذا قال ربكم يقولوا حملة العرش يعني فيخبرونهم يبدأ الخبر ينزل ينزل ينزل حتى ينزل إلى السكان الملائكة في السماء الدنيا فيحصل إيه بقى الأمر هنا المقصود به ربنا مثلا أمر أمرا كونيا أن يولد فلان أو يرزق فلان بكذا أو يعز فلان أمر كوني يا أخوان للملائكة فيبدأ الأمر ده يتناول بين السماوات حتى يصل إلى أهل السماء الدنيا الجن قاعدين في الأرض لصوص يعملوا إيه؟ يعملوا كده فوق بعض كده يركبوا فوق بعض كده لحد ما يوصلوا فين؟ للسماء السبعة بيعملوا إيه؟ بيتجسسوا بيتنصتوا على إيه؟ على الحديث الموجود فين؟ في السماء هو لم غيب ولا بقاش غيب لم يعد غيبا خلاص صح فهم ياخدوا الكلمة دي منين من الحديث الدائر في السماء الدنيا يخطفوها لمين للساحر والكاهن اللي عايش في الأرض الحق ده الملك فلان هيحصل له كذا بكرة فالكاهن يكلم الملك يقول له هيحصل لك كذا فيحصل اللي قال له عليه فيخلط معها مئة كذبة الله عز وجل بقى عمل ايه عمل في السماء الدنيا دي الشهب دي حتى تحرق مين تحرق اللصوص الذين يتصنطون على الايه على السماء ادي الموضوع اذا جاء الاسلام يصحح هذه التصورات حتى في المراه المراه كان لها وضع حياتي في المجتمع الجاهلي شوف سيدنا عمر بيقول ايه سيدنا عمر كلامه جميل قوي بيقول والله إنا كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرًا يعني المرة دي ملهاش ايه ولا لها دخل تكلمي ليه ما تكلميش طيب تورث تورثش ما نعد للنساء امرا حتى انزل الله فيهن ما انزل وقسم لهن ما قسم اسال بقى سؤال لما يجي واحد يقول المساواه بين الرجل والمراه ده اسلام ولا جاهليه ده ايه جاهلية طيب منع المرأة من الميراث طب منع المرأة من حقوقها المادية جاهلية أمال فين الإسلام الذي جاء في القرآن عشان كده لما نسأل بقى سؤال أن تصبح المرأة رئيسا إيه رأيكم جاهلية ولا إسلام شوية كده قرأت مقال لامرأة معدودة في المفكرات يعني بتوع الزمان دول انتوا عايزين هي بتقول بقى عايزين تفهموني ان الحديث المنسوب للنبي صلى الله عليه وسلم يعني هي عارفه الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه بيقول لن يفلح قوم ولوا امرهم امراه كلام مين ده اسلام ولا جاهليه اسلام طب يجي واحد بقى وحط الريس انثى ده اسلام ولا جاهليه اه جاهليه طيب هي بتقول ايه بقى انتوا عايزين تفهموني ان رئيسه البرازيل اللي عملت وسوت دي جاهليه وان الشنبات بتوعنا بتوع الوطن العربي ده اسلام لا لا دول اسلام ولا ايه ولا دي اسلام وانت تفكرها يعني ان الشنبات دول هم دول اللي, اللي ربنا قال لي يتولوا يعني على المسلمين ولا يسووا حاجه اصلا يعني يبقى لا ده لا دول الشنبات دول ولا الست دي لا هؤلاء ولا هؤلاء الاسلام لا هؤلاء ولا هؤلاء انما الاسلام حط شروط في من يتولى على الناس يعني الذكوره مش الشرط الوحيد انما ده ايه احد الشروط احد الشروط فلما في امراه بقى عاقله ناضجه قدام واحد بس كل مؤهلاته ان هو ايه ان هو ايه ذا الكاف راء بس وممكن يبقى فيها شك كمان يا حسن يعني ها اه ممكن ساعتها المراه فعلا تنتج عنه فعلا هي بالقيس يعني لما اتكلم ربنا اتكلم عليها ليه قالت للجماعه اللي هم حواليها آه شيروا علي لا ده في رساله جايه من سليمان وبيقول كذا كذا قالوا ايه نحن اولو قوه واولو باس شديد ها والامر اليك فانظري ماذا تمرين طلعت الست اعقل منهم كلهم قالت ايه ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا أعزة أهلها إيه؟ هذه ربنا قالوا كذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم إليه بإيه؟ بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. إذا إحنا بنتكلم الآن على إن إيه؟ إن شاء الله تكون المرأة دي أعقل العقلاء في الآخر هذه امرأة لا يجوز أن تتولى ومن يوليها أو يدعو إلى ذلك فإنه يدعو إلى الجاهلية. طيب يبقى أول حاجة لازم نتخلص من رواسب الجاهلية في نفسك في المجتمع. الشيء الثاني بقى لابد أن ينازع المسلمون الجاهلية بكل صورها وتوضع في مقامها أين مقام الجاهلية بين المسلمين فوق الرؤوس تحت الجزمة تاني كده الجاهلية فين توقفين ولا ايه تحت الجزمة النبي اللي قال كده عليه الصلاة والسلام قال ألا إن كل شيء من أمور الجاهلية فين تحت قدمي موضوع كل ما خالف الاسلام جاي بقى من اوروبا جاي من امريكا جاي من مش عارف من مين جاي من مجلس الشعب طالما خالف الاسلام فين مكانه تحت قدمي فحكم الجاهليه تحت الاقدام ربا الجاهليه تحت الاقدام تبرج الجاهليه تحت الاقدام عصبيه الجاهليه تحت الاقدام الفخر بالاحساب كل هذه التصورات تحت الاقدام حديث بقى خطير جدا حتى نختم به قال صلى الله عليه وسلم أبغض الناس إلى الله ثلاثة يا الله أبغض الناس مش بس ربنا بيبغضه لا ده دول أبغض الناس إلى الله قال ملحد في الحرم اتنين ده بقى موضوع الدرس ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية اللي يجي بين المسلمين وعاوز ينشئ أو يشيع أو يعمل بشيء يصادم ما عليه المسلمون وما جاء من مشكاة النبوة ما عليه أهل الجاهلية الأولى أو أهل الجاهلية الثانية ده من أبغض الناس إلى الله ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية لما يجي واحد يدعو الناس إلى النساء إلى التبرج أو يدعو إلى التحاكم إلى القانون أو يدعو إلى حكم الجاهلية أو يدعو إلى أي شيء من أمور الجاهلية أو تصورات الجاهلية فهذا إنسان قد أبغضه الله تبارك وتعالى ذلك قال صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب و... ودعا بدعوى الجاهلين احذر أخي الكريم أن تكون من أمثال هؤلاء ثم ختاما لا يمكنك أن تعرف الجاهلية إلا إذا عرفت الإسلام لا يمكنك أن تعرف الجاهلية إلا إذا عرفت الإسلام يعني الديمقراطية جاهلية ولا إسلام؟ ايه رايكم عرفت منين إيه؟ الاول تحسن تصورك عن الديمقراطيه ثم تحسن تصورك عن الاسلام وتنظر هو ده الاسلام ليس الاسلام اذا الاسلام شيء والديمقراطيه شيء الليبراليه اسلام ليست اسلاما الاسلام شيء والليبراليه شيء اخر اذا كل هذه الاشياء التي تراها حولك المصادمه لدين الله تبارك وتعالى ليس لها من الإسلام نصيب بل هي محض جاهلية موطنها وموضعها ها تحت الأقدام أسأل تبارك وتعالى أن يجنب عليكم الزلل في يا أخوانا النهاردة كسوف ولا مفيش أخ محمد فيش طيب إحنا النبي عليه السلام يقول علق علق صلاة الخسوف النبي صلى الله عليه وسلم علق صلاة الخسوف أو الكسوف خسوف خسوف القمر أو كسوف الشمس على الرؤية إخواننا إحنا متعبدون بالإيه؟ بالرؤية ولسنا متعبدين بالذي يذكر في مراصد الفلكية وغير ذلك النبي قال إذا رأيتم ذلك فصلوا وتصدقوا إذا نرجع إلى بيوتنا إن وجدنا الخسوف رأيناه بأعيننا يشرع لنا حينئذ صلاة الخسوف أقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته